العذرة زهرت زهرت كل الناس بيها انبهرت وعيوننا بنورها اتملت والناس بالألحان غنت العذرة زهرت نادت ومن الفرح دموع سالت يا عذرة ادينا ودعتك وازرعي في قلوبنا طهرتك يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا
العذراء هلت هلت ولا حزن هربت ولت يا عذراء نرجوك هلك شعبك فرحان بيصلي العذراء النقية الطهرة في البتولية يا عذراء سقينا حنانك ده احنا كلنا يا أولادك رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا العذراء طلت هلت شاورت عالشعب وبركت وفي سحابة نورانية ظهرت أم المسيح العذراء ظهرت ظهرت وكمان بظهورها وعدت يا عذراء اذكرينا أمام يسوع فدينا يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا
العذراء هلت هلت والناس عالقبة طلت شفنا ظهورها بعينينا ومن مرضنا شوفينا لما شفناها بعينينا أفرحنا رجعت لينا بنحبك يا أم الله وانت كمان بتحبينا يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا يا شعب المسيح افرح زمن الحزن ولا وراح والوقت الآن مقبول طب وتعلم من البتول يا شعب المسيح افرح رن مرتل وسبح دي العذراء قالت لينا بكرة هتظهر وتجينا
يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا
يا عذراء إلك بسأل احفظي أنبش نود الأمثال ولا صحفة وكهنتنا وكل روتم ملتنا وأنا عبدك ذليل ومهين خايف من خطاياي وحزين لكن واثق في شفاعتك المقبولة كل حين يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا سيدتي يا عذراء يا أم الرحمة يا شفيعة خضراء يا مملوءة نعمة شهد عنك الإنجيل بعد الولادة بنى كل الناس عنك بتقول من يكتب تعطي نصرة يا ستي يا عذراء يا منورة حياتنا ليس من يشبهك في علوك وعظمتك وعطى من يسألك اذكرينا دايما أمام عرش ابنك كي يرحمنا ويقبلنا في فردوس المسرة يا ستي يا عذراء سيدتي يا عذرا يا أم الرحمة يا شفيعة الغفرة يا مملوءة نعمة شهد عنك الإنجيل بعد الولادة بني كل الناس عنك بتقول من يطلب تعطي نصرة يا ستي يا عذرا في الزيتون جيتي وبنورك هليتي ونصرت المظلومين والمرضى شفيتي يا ريتك تزوريني يتملى بنورك بيتي وقالوا لله اتمنى حتى ولو مرة يا ستي يا عذراء سيدتي يا عذرا يا أم الرحمة يا شفيعة الغفرة يا مملوءة نعمة شهد عنك الإنجيل بعد الولادة بني كل الناس عنك بتقول من يطلب تعطي نصرة يا ستي يا عذرا في حياتك جاهدتي في ألم ابنك حزنتي وصليبك حملتي وفي قيامته فرحتي وفي الضيق والاضطهاد لمصر نهربتي وانتي شايلة رب المجد هو إله القدرة يا ستي يا عذراء سيدتي يا عذرا يا أم الرحمة يا شفيعة الغفرة يا مملوءة نعمة شهد عنك الإنجيل بعد الولادة بني كل الناس عنك بتقول من يطلب تعطي نصرة يا ستي يا عذرا طول عمري راجيكي وبتشفع بيكي عبدك الحقير بطلس من قلبي هويكي وواثق من محبتك ومتعشم فيكي وتملي اذكرك واتملى بسيرتك العطراء يا ستي يا عطراء سيدتي يا عذرا يا أم الرحمة يا شفيعة الغفرة يا مملوءة نعمة شهد عنك الإنجيل بعد الولادة بني كل الناس عنك بتقول من يطلب تعطي نصرة يا ستي يا عذرا مين زيك مين يا ملكة للسمائيين مين زيك مين يا ملكة للسمائيين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين
من اشكيله وحزننا من غيرك يشفي ألمنا من اشكيله وحزننا من غيرك يشفي ألمنا لو تهنا في وسط الضلمة بنشوف نورك قدامنا لو تهنا في وسط الضلمة يا عذرا بنشوف نورك قدامنا مين زيك مين يا ملكة للسمائيين مين زيك مين يا ملكة للسمائيين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين
خاطي وهيمان بحبك محتاج شفاعة منك خاطي وهيمان بحبك محتاج شفاعة منك طول عمري همدح فيكي ما انتي امي وانا ابنك طول عمري همدح فيكي يا عذرا ما انتي شراتك عني يا أمي اغفر لي خطايا جهلي بصلاتك عني يا أمي يا عذرا يغفر لي خطايا جهلي مين زيك مين يا ملكة للسمائيين مين زيك مين يا ملكة للسمائيين تعالي حفني علينا لحنانك عطشانين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين همي بصلاتك زال قلبي حبك وما زال همي بصلاتك زال قلبي حبك وما زال بفتخر انك امي ده انتي فخر الاجيال بفتخر انك امي يا قدرة ده انتي فخر الاجيال مين زيك مين يا ملكة للسمائيين مين زيك مين يا ملكة للسمائيين تعالي حفني علينا لحنانك عطشانين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين مين زيك مين يا ملكة للسمائيين مين زيك مين يا ملكة للسمائيين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين تعالي حني علينا لحنانك عطشانين
انت يا درا نبع الحب وقلبك صافي كله حنان بلجا ليكي وقت الصعب الاقيكي تمليني ايمان انت يا درا نبع الحب وقلبك صافي وكله حنان بلجا ليكي في وقت صعب الاقيكي تمليني ايمان أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك البر أمان وياك بيحلالي زماني يا عذرا يا نبع الحنان أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك البر أمان وياك بيحلالي زماني يا عذرا يا نبع الحنان انت يا درا زهرة جميلة مزروعة في أجمل بستان نفرح لما تشوفها عنينا وعبرها يراسي الحيران انت يا درا زهرة جميلة مزروعة في اجمل بستان نفرح لما تشوفها عينينا وعبرها يرسي الحيران أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك
وجاك يا درة تعالي اهدينا لطريق الآب يمحي أسامنا ويهدي قلوبنا ويرفع عنا لا انا تعالي بتراجاك يا درة عالي اهدينا لطريق الاب يمحي اسامنا ويهدي قلوبنا ويرفع عنا الاتعاب أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك البر أمان وياك بيحلالي زماني يا عذرة يا نبع الحنان أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك البر أمان وياك بيحلالي زماني يا عذرة يا نبع الحنان انا عديت خاطي ومتراجيكي عشمان فيكي من زمان من قلبي اقدر امدح فيكي اشفعي لي عند الديان عبدك بابلوس مترجيكي عشمان فيكي من زمان من قلبي انا بمدح فيكي اشفعي لي عند الديان أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك البر أمان وياك بيحلالي زماني يا عذرة يا نبع الحنان أسمع صوتك يملى كياني ياخدني إليك البر أمان وياك بيحلالي زماني يا عذرة يا نبع الحنان حبي من زمان عايش في وجداني يا أمي يسوع أمي مسيح اللي فداني نور يا عذراء شمس بتنور لينا بتول وأم دايما صلاتها بتحمينا مصرنا ليت من مجيك بركات وترابها معاكي شاف رب القوات أمي عذرا صلي لينا في السماوات دي صلاتك تملى بيوتنا من الخيرات أمي عذرا صلي لينا في السماوات دي صلاتك تملى بيوتنا من الخيرات دي صلاتك تملى بيوتنا من الخيرات
من زمان عايش في وجداني يا أمي يسوع أمي مسيح اللي فداني نوري عذراء شمس بتنور لينا بتول وأم دايما صلاتها بتحمينا ما عنتك بتبان يا درا في كل الأديان جيل ورا جيل بيطوب أم الحنان حتى وقت صيامك ناس كتير بيصوموا والتعبان بصلاتك عنه تزيل همومه والتعبان بتزيل همومه
من زمان عايش
فيه رمل البحر وما تنتهيش امسكيني من ايديا وما تسيبنيش صلي ليا ما رب يسوع عايش امسكيني من ايديا وما تسيبنيش صلي ليا ما ربي يسوع عايش صلي ليا ما ربي يسوع عايش حبي من زمان عايش في وجداني يا أمي يسوع أمي مسيح اللي فداني نوري عذراء شمس بتنور لينا بدول وأم دايما صلاتها تحمينا
إبليس شره في حطام واتنقل المقطم بصلاتك يا عذرا يا أم المعظم ظهرتي للبابا إبراهيم ابن زرع وبصلاتك سمعا جه بالنجدة بسرعة سمعا جه بالنجدة بسرعة حبي من زمان عايش في وجداني يا أمي يسوع أمي مسيح اللي فداني نوري عذراء شمس بتنور لينا بدول وأم دايما صلاتها تحمينا
زفت بنتي سيلاي تنارشي أنجلي أم أن أنا بمبومين شيري مريم كي خريطو مني أو كيريوس بتصور أمريني دينا وستيرو اكتبنا بغرشي أنجلوس البوهم مفتشيري ماريا أرجيني غارن أوئرمون أوهب شرسي شبنيني شعر سيوتك تنقران تنكزمون تنلغان تبترا شعر مريم كي خريطو مني او كي ريوس متصور شيريسي أوتوكي تنكوز مون تنخورون تنلون تبترون شريئت شيلي شريئت صابين كفاري تومينين أوكيريوس ميتاسون شعر سيوتك طالب نغمك إبومني تسبن بانمني سيف مصرين بفسي سيوزوك صاستيك أولوغوس سركوكي زيناميس سينورانون نس إبرانس حابوتيس إلهي تنارشي أنجيلي ألسن ما بابتز ما تنارشي أنجيلي راشي مريم كي خاري تومني أو كي ريوس مقصود شرقت في شر سمني شر مترس وخرستوس شرقت شلت شرقت صابي راشي اسمه بن صوتي راشي ابقوا اينم بكوزموس شربتي يا خربتي طول رشي انجيلي رشي مفايو امف ما بنجيب خرس ان انجيلوس راشي مريم كي خريطو مني او كي ريوس متصور ات از مرات سخني يوم يفز مرات جبي كربوس انهيت فراش مريم كي خريط مني او كي ريوس متصور يا عذراء انت شفعتي ام الغالي وحبيبتي اعلام السمايين انت قدوة عظيمة لما جاهدتي يا عذراء انت شفعتي ام الغالي وحبيبتي اعلام السمايين انتي قدوة عظيمة لما جاهدتي
للأفين في حياتنا مثلي من في الفضائل يشبهني الوحيدة في العالم اختاري رب الباب علشان تغريب
لما اروح لك في طلبة بدلانا للغلبة كل الضيقات ملهاش رهبة تحت ظلك تزول الغربة لما اروح لك في طلبة بدلانا للغلبة كل الضيقات ملهاش رهبة تحت ظلك تزول الغربة
للأفين في حياتنا مثلي من في الفضائل يشبهني
هنا يا أم النور في ظهورك مليتينا سرور اللي تملي خلي النور يمحي ظلمنا وكل شرور يا حنونة يا أم النور في ظهورك مليتينا سرور اللي تملي خلي النور يمحي ظلمنا وكل شرور للأخير في حياتنا مثلك من في الفضائل يشبهك الوحيدة في العالم اختارك رب المال علشان تغريك نسألك تذكرينا ما معرش النعمة يعنا للنهاية لا تتركينا حتى ننال خلصنا نسألك تذكرينا أمام عرش النعمة يعنا للنهاية لا تتركينا حتى ننال خلصنا
للأخير في حياتنا مثلك من في الفضائل يشبهك الوحيدة في العالم اختارك رب المال علشان تغريك
اسمع بين بياجي او سيب شو شون بين جينو اس بتاي او ايفت شو سين هو بين مبي اسمع بين بياي نتن بروستاتي يوم القدس يا فخر جنسنا كراماتك فائقة تفوق فكرنا أنت أم النور وشفيعتنا
يا أب حقيقية فيك يا أصدق الشهادات يا تابوت مطلي ذهب من كل الجهات يا قسط المن الذهبي حمل رب القوات يا منارة ذهبية ونورك يا يسوع بالذات يا عصا هارون أنبتي أجمل الزهرات يا طهرة يا نقية ساكنة على السماوات اسمع بين بياجيوس ابشوشم بين جينوس بطايو ابتشوسين هو بن مبي اسمع بين بيويني تنبروستاتي يوم القدس يا فخر جنسنا كراماتك فائقة تفوق فكرنا أنت أم النور وشفيعتنا يا إناء من غير عيب مختار لبتولياتك يا فردوس ناطق وحملت إلهك خالقك يا خدر ومزين للخاتم يسوع ربك يا علق نفسيا لاهوت لم يحرقك يا سحابة خفيفة دلتنا تجسد إلهك ولدت الكلمة الحقيقي ابن الله حبيبك اسمع بن بياجيوس بشوشم بن جينوس بطايو بتشوسين هو بن مبي اسمع بن بيوين تنبروستاتي يوم القدس يا فخر جنسنا كراماتك فائقة تفوق فكرنا أنت أم النور وشفيعتنا حملت الكلمة غير المحوى إله السماء بعد ميلادك يا طهرة بقيتي عذراء يا عرش ملوكي فوشاروا بيم السماء مطوع طب أيتها الحمامة الحسناء يا أم النور وصرت عبد سينا حملت المن الحقيقي لك السنة اسمع بن بياجيوس ابشوشم بن جينوس بطايو بتشوسي انهو بن مبي اسمع بن بيوين تنبرستاتي يوم القدس يا فخر جنسنا كرامتك فائقة تفوق فكرنا انت ام النور وشفيعتنا